روى الأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها ستشهد كلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن آه، مشاهدينا الأك- الأكارم كما تعودنا آه، ضيوفنا الكرام آه، معي ومعكم اليوم آه، فضيلة الأستاذ الدكتور آه، سامي عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن بجامعة الأزهر الشريف فرع طنطا برحب بك يا دكتور اهلا أهلا بك في هذا اللقاء بك الطيب اهلا بك آه، ومعنا أي- أيضا مشاهدينا الكرام الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ السكر والغدد الصماء والبطنة بكلية طب جامعة المنصورة وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة مرحبا بك يا دكتور اهلا وسهلا اهلا بك في هذا اللقاء الطيب. آه، مشاهدينا الكرام يمكن تناولنا في الحلقات الماضيه آه، ما جاء في القران الكريم حول القلب وما زلنا في صدد هذا الموضوع آه، نتناول هذا آه، حول آه، قول الله تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها آه، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور في سوره الحج. آه، طبعا آه، فضيله الاستاذ الدكتور سامي آه، هذه الايه آه، الجزئيه آه، يعني فتكون لهم قلوب يعقلون بها. آه، نتناول هذا الامر ولكن بعد ما حضرتك توضح لنا ان شاء الله جزئيه انواع القلوب اللي تناولناها في اللقاء السابق وتحدثنا عن القلب السليم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد في الحقيقة الكلام على موضوع ال- القلوب وأوصاف القلوب يحتاج بالفعل إلى تؤدة وإلى روية ولا سيما وأن القضية متشابكة وكما تفضلت وبدأت الحديث بهذه الآية القرآنية أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نعم الأمام في الآية دي أمام وصفين نعم.
وصف العقل قلوب يعقلون والوصف الآخر القلب الذي أصابه العمى نعم.
وعلى ذلك لابد أن نتحدث عن أوصاف القلب عموما حتى إذا ما أردنا أن نقف عند هذا الوصف المتعقل أو العاقل لأن قصة حتى العمى لها علاقة بالعقل يعني ختام الوصف الثاني في الآية له ارتباط واضح جدا بقضية العقل لكن أنا قبل أن آه، أبرز هذا لابد أن نبين أوصاف القلوب في القرآن نعم.
الحقيقة لما تقرأ في القرآن الكريم وده شيء أعتقد ينبغي أن يتنبه إليه كل مشاهد نعم.
مع أن القرآن كتاب عقيدة وكتاب هداية لكن تناول قضية القلب تناولا عجيبا أتصور أن علماء القلب الآن لا يستطيعون أن يتناولوا القلب بهذا الوصف القرآني كما يتناول القرآن أبدا نعم.
بمعنى إيه؟ القلب أولا على آه، بن- آه، إما في قلب مؤمن أو قلب كافر نعم.
بداية يعني أنا أتحدث عن القلب في القرآن يا قلب رجل مؤمن يا يا قلب قلب رجل رجل كافر او منافق.
أو منافق نعم.
لما تنظر إلى وصف القرآن للقلب أولا في بعض الأحيان القرآن يتكلم عن القلب كقلب يعني كقضية ال- المضغة اللي هي من عندي الأول في قلب اللي هو المضغة مم.
ثم ما يأتي بعد هذا أوصاف يعني الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت هنا التعبير كلمة مضغة ده يبقى كلامنا على القلب العضوي الذي لا نقاش حوله لكن القرآن تعدى هذه القضية وأتصور هذا هو المراد لماذا؟ لأن القرآن لما خاطب العرب لم يكونوا علماء أجنة يعني قصة المضغة و- وأنواع المضغة المخلقة وغير المخلقة والتحويل ده لم تكن هذه القضية لكن العرب كان عندها وعي وفطنة لمعرفة علاقة القلب بالفكر مم.
ومن أجل هذا كان القرآن بيخاطب العرب من أجل هذا المعنى مم.
انظر إلى بقى وصف القرآن الكريم لما يتكلم على قضية الكسب م- مثلا يعني ال- ال- الكسب قضية فيها فعل فيها إرادة فيها عزيمة مم.
دي كلها معاني أي نعم.
كسب كده يعني أي قضية كسبية تحتاج إلى فعل وإلى إرادة وإلى توجه وإلى نزوع دي قضية موجودة نعم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
قلوبكم نعم لاحظ لم يقل بما عملت مم.
أو بما اقت- قال بما كسبت والكسب قصة الكسب نفسها كما قلت تحتاج إلى توجه إلى إرادة يعني معنى كده إن القلب لما كسب أو وجه الكسب توجه عن ماذا؟ عن إرادة مم.
عن عن إعمال فكر مم.
عن عن عن مخاطبة عن وجدان الكلام ده اللي يحتاج إلى إنك تضيف له من خلال الآيات القرآنية معاني أخرى صحيح فمثلا عندما تقرأ آه، وصف القرآن الكريم للذين القلب المؤمن نعم القلب المؤمن المؤمن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت وجلت قلوبهم قلوبهم.
انظر إلى التعبير القرآني نعم.
ده وجلت مم.
طيب الوجل الخوف العظيم مم.
معنى كده إنك, إنك نسبت إلى الفعل انفعال القلب هنا الآن أنا أضفت له انفعال لأن ال- الخوف انفعال طيب في المقابل إيه المقابل الخوف مم.
الاطمئنان صحيح السكون ألا بذكر الله تطمئن القلوب مم.
يبقى طيب تعال لاحظ في وصف آخر ده القرآن وصف القلب بالهداية مم.
ومن يؤمن بالله يهدي قلبه نعم.
يهدي يعني ايه؟ ده احنا قصه الهدايه موجوده بالنسبه للانسان ان يبين له طريق الخير وان يبين له طريق الشر، يعني في موضع الدلاله وموضع الاعمال.
مم.
ال- يهدي قلبه.
نعم طيب خ- انتقل إلى وصف آخر ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تلين الله قلب الليل القلب اللين القلب اللين ده انفعال برضه مم.
أنا بأكد الكلام ده ليه مم.
لأن أنا هاجي في المقابل وهجيب لك أوصاف دقيقة جدا مم.
تؤكد أن العقل أن القلب له علاقة خواطر خطيرة جدا مم.
تعال في القلب الغير المؤمن بقى مم.
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب آه.
الذين لا يؤمنون بالآخرة اشمئزاز اشمأزت مم.
و... وأنا لا أجد لفظ قرآني يساوي هذا المعنى لا يمكن لو أدرت اللغة بأكملها على أن تأتي سبحان الله.
بتعبير احنا فيما بيننا في اللغة العامة فلان ده مشمئز من شيء مم.
ده عامل نفسي مم.
يعني وإذا ذكر الله وحده بك- عن كفر اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة مم.
شو- ده تعبير دقيق جدا الت- ال- التعبير الآخر تأبى قلوبهم ده الإباء منع ب- ب- بشدة أو منع مع عظمة أو منع مع تكبر لاحظ لاحظ أوصاف القلب مم.
في يبقى الاشمئزاز مع القلب الكافر مم.
الإباء أبى قلوبهم ال- ال- القلوب أيضا المنكرة التي لا تعرف شيئا مم.
منكرة وهم مستكبرون ده وصف آخر وصف القلب بأنه متكبر مم.
كذلك يطبع الله على كل قلب في قراءة كده قلب متكبر جبار آه.
قلب متكبر جبار.
جبار أعتقد بعد حديث القرآن عن هذه الأوصاف العقلية مم.
وأنا بأكده ليه بقى بأكد لأنه في حديث جميل جدا لما بيتحدث الرسول عليه السلام عن الجنة مم.
يقول ماذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا سمعت أذن سمعت ولا خطر.
ولا خطر على قلب بشر الله خطر يعني إيه؟
مم.
قصر خواطر م- م- مجرد إجالة الفكر مم.
دوران المعلومة مم.
تخيل واقع ده الخ- ده- ده معنى ولا خطر على قلب يبقى أنت بتخلي خلي خلي بالك يا دكتور مجاهد ده الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه وان شاء الله حضرتك هتاكده بعد ما ولا خطر على قلب بشر ده ال- الأعجب من هذا في حديث جميل شريف آه، يقول اسمع اسمع سمعت أذنك مم.
اعقل عقل قلبك مم.
وغايه البخاري بيقول ايه ترجم في كتاب صحيح البخاري باب معرفه القلب مم. نعم يعني, يعني كان القلب هنا يعرف مم.
اذا اذا الاوصاف دي بتؤكد على وجود علاقه فكريه ثقافيه مم.
لدور القلب وده اللي انا متصور ان القران بيخاطب العرب بيه مم.
لكن السؤال المطروح وده اللي هنسيبه للدكتور مجاهد القلب في الآية اللي معانا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها مم.
أو آذان يسمعون به لاحظ أن التعبير قلوب يعقلون لاحظ هنا التعبير ما نعم.
قالش قلوب عاقلة نعم لا فرق ما بين التعبيرين مم.
يعني هناك في أوصاف تانية تطمئن القلوب مم.
قلوب لينة قلوب آه، مثلا هناك آه، مصروفة مم.
هنا قال قلوب يعقلون بها فعلا لا أنا عاوز كلمة بها دي اه يعقلون بقت آلة مم.
الآلة دي أعتقد لها لها اشتراك مع مع مساعد مم.
سواء بقى أصبح أنا حولته الآن هنا إلى إلى آلة قلوب يعقلون بها مم.
أو آذان يسمعون بها بها.
وتصور لما قال أو آذان يسمعون بها هنا التعبير ده يسمعون صحيح الأذان الت- القرآن لما قال آذان يسمعونها أكثر من جهة سماع صحيح فإنها لا تعمى الأبصار مم.
ولكن ولكن تعمى تعمى القلوب التي في الصدور مم.
طب ما علاقة العمى بالعقل أو بالقلب صحيح لابد أن أربط بأنه يق- لهم قلوب لا يفقهون بها مم.
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ما يسمى بعالم الحواس وعالم الإدراك فلا خلاف في رأيي الشخصي على أن القلوب تعقل مم.
كيفية تعقل نترك المجال لأستاذنا الدكتور مجاهد يبين لنا الجانب الطبي اللي هو هيبين هل هو بالفعل في إسقاط مم.
على المضغة ولا المضغة محل استقبال مع آخر آه والله ح- حضرتك يعني فضيلة الدكتور مجاهد جايب كلام آه، رائع جدا وانا برضو عايز اوجه مشاهدينا ال- الكرام وكل من يهتمون بالبحث العلمي والبحث حول الاعجاز في القران الكريم يمكن تاخذهم العاطفه آه، شيئا ما الى ان يتناولوا قضيه ما من خلال الانترنت آه، طبعا آه، كلام كتير جدا مكتوب لكن للاسف النهارده فضيله الاستاذ الدكتور مجاهد بيقول يا جماعه الكلام اللي مكتوب على النت ده مش مرجعيه وملوش اي مرجعيه اساسيه نعتمد عليها آه لا يا جماعه في كلام مكتوب خطا ويبقى خطا في حقنا ان احنا آه يعني امه السند وامه ال ال ال ال ال ال ال الكلام الموثوق فيه فيعني ما ينفعش ان احنا نلجا لهذه الامور آه اي حد عايز يعترض على الكلام اللي احنا بنقوله يجيب بحث علمي يجيب كلام موثق ويجي والدكتور مجاهد ان شاء الله هيواجهه وهيكلمه في هذه الامور آه فضيله الاستاذ الدكتور مجاهد حول هذه الايه الكريمه آه ماذا آه تقول بسم الله الرحمن الرحيم آه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله في الحقيقة طبعا الدكتور سامي الحقيقة يعني سهل لي المهمة جدا يعني آه، ودي طبعا عادة الأستاذ الدكتور سامي هلال الحقيقة لأنه هو آه، بيتكلم من قلبه وهو محب الحقيقة آه، للقرآن الكريم ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله الله يبارك فيك فالحقيقة طبعا هو أرحني جدا جدا بالكلام اللي قاله إن فعلا القضية مهمة جدا لكن أنا قبل ما أدخل فيها اللي هي تعليق اللي أنت قلته يا دكتور أنور على موضوع الإنترنت نعم.
يعني الحقيقة فعلا لما كنت براجع الموضوع طبعا راجعته من مصادر طبية ومن ال- شبكة الإنترنت الحقيقة وجدت كثير من الكلام المكتوب على لسان المحدثين آه، في مواقع كثيرة جدا تنقصه الدقة العلمية وتنقصه المرجعية يعني نقول مثلا وأرسلنا رجل إلى مركز آه، زراعة القلب في مستشفى كذا في أمريكا هذا الكلام غير موثق ولا دليل عليه أبدا وكلام يخالف العلم صحيح وبعدين نكتب برضو على الانترنت ان الديلي تليجراف آه، نشرت مقالة هذا هذا وبعدين دورت على هذا العدد فلم أجد به هذا الكلام على الإطلاق القرآن أسمى من ذلك عاوزين ننصر القرآن ون- وننشر القرآن بين العالم لابد ان احنا نوثق ما نقول نعم دي الكلمة الأولى اللي أنا عاوز أقولها أحسنت.
القرآن مش في حاجة أبدا ان احنا نوثقه بالضعيف صحيح القرآن لا يحتاج إلى توثيق العلم هو اللي بيحتاج إلى توثيق صحيح فدي نقطة مهمة الأول أنا بس عاوز احنا أقولها برضه الآن.
يعني عشان نبرئه من هذا هم بيلجأوا للعاطفة يا دكتور في الجزئية أنا ما دي.
بقولش حاجة اه أنا يعني بس عشان أنا ما بقول ي- ما أنا بقول يفهموش ان احنا بنتهمهم في يعني أنا بقول إن إن إن فكرة العاطفة يعني إحنا أمة السند زي ما أنت نعم.
قلت واحنا لو احنا طبقنا قواعد علم الحديث على كثير من العلوم المنتشرة الآن ستسقط صحيح فاحنا الامه اللي بتدور على السند والامه يعني إيه إيه و- و- وقصه الرحله في حياه العلماء كبيره جدا وده مش مجالنا لكن احنا امه بتبحث عن السند وطول عمرنا بنبحث على ان روى فلان عن فلان عن فلان و- ويعني و- ودي حاجه احنا بنفتخر بيها نحن نفتخر اننا ننتمي الى هذه الامه الحقيقه وأنا بقول دايما لو كان في هذه الأمة علماء كالبخاري وكمسلم لكانوا عملوا لهم بقانون ال- ال- ال- الحديث كانوا عملوا لهم تماثيل لأن هؤلاء عباقرة الحقيقة يعني والحقيقة لهم كلام جميل جدا فأنا هقول لك بعض الكلام عن القلب والعقل اللي قاله هؤلاء العباقرة ليكون مدخلنا هنرجع للمفسرين القدامى قبل ما نتكلم لما نتكلم عشان يعني سلفنا الصالح برضه طيب، وهنقول السند بتاع كل حاجة الحقيقة عجبني كلام جميل جدا لابن القيم يعني ابن القيم في الفوائد بيقول مبدأ كل علم نظري ده, ده تأكيد على الكلام اللي قاله الدكتور سامي هلال بالنص هو نفس الكلام اللي بيقوله ابن القيم بيقول مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار فإنها توجب التصورات والتصورات تدعو إلى الإرادات نعم.
والإرادات تقتضي وقوع الفعل وكثرة تكرار الفعل تعطي العادة مم.
كلام جميل جدا ق- قصه الخواطر يا دكتور اللي كنا بنتكلم فيها يقينا اصلا آه.
ما- لا لا يصلح لا يصلح انك آه.
تتكلم على القلب من غير فكره هو نفس الخاطر.
الكلام اللي حضرتك بتقوله هو نفس اللي حضرتك بتقوله هو ابن القيم بيقسمه إلى خواطر وأفكار والخواطر بتنتقل إلى تصورات والتصورات إلى إرادة والإرادة إلى فعل نفس الكلام اللي حضرتك قلته بالظبط هذا كلام فالحقيقة يعني وبعدين بيقول بقى ايه الخواطر والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والجوارح تعمل ما شاء الله آه يعني الحقيقة كلام رائع جدا وبيقول بقى إيه، ومعلوم أنه لو لم يستطع الإنسان إماتة الخواطر لو الإنسان ما عندوش القوة عشان يميت الخواطر والقوة على آه، قطعها فإنها تهجم عليه هجوم النفس إلا إن قوة الإيمان وكاتب كلمة جميلة قوي والتعقل
تمام يعني نفس الكلام اللي كان بيقوله الدكتور سامي دلوقتي قوة الإيمان والتعقل تعينه على قبول أحسنها ورد سيئها مم.
ده كلام ابن القيم ال- الفطره اللي بنتكلم يعني كلام ابن القيم الحقيقة في الفوائد صفحة 268 إلى 269 طب اللي- اللي جميل عاوز يعني جميل التوثيق بقى كده عشان احنا نبقى ايه لا احنا احنا آه، احنا بنقول عشان نبدأ- ال- إحنا نبدأ بال- لا ان شاء الله إح- احنا يعني ايه إيه، إيه، الحلقات لازم هتكون موثقه كلها ان شاء الله طيب انا في عقبه برضو انا عايز اقولها لحضراتكم تمام.
تبقى موجوده معانا في الحلقه علشان ناس كثيرين من مشاهدينا بيقولوا الكلام صعب علينا يعني برضه يا دكتور عايز الجزئيه ديت ان شاء الله نتناولها ونوضحها دكتور مجاهد يمكن احنا بنتكلم في جزئيه وهدفنا نوصل رساله معينه للاسف يمكن بتثير بعض الشكوك عند بعض الناس يمكن بيؤخذ منها يا دكتور سامي شبهات تقام حول هذه القصه واحد بيذكر ان القلب هو محل التعقل وان القلب هو العقل ويذكر الق- القلب المادي اللي احنا نعرفه يعني فطبعا ياخدوها بعض ال- إن شاء الله إحنا- غير المسلمين ويجعلوا هذه شبهه ويقولوا الكلام اللي انتم بتستندوا اليه غير واقعي وغير ثابت يعني نفس يعني الكلام احنا اللي هنشرح بيقولوا الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل يعني, نعم.
يعني إيه- إيه- ويقول إيه- فالقلب وظائفه على بابين مم.
باب العلوم والتصورات وهي العمليات المعرفية مم.
من فكر وتدبر وتذكر ومعلومات سابقة ده ووساوس كل ده بي ال- الباب بقى التاني بيقول باب الإرادات والعزوم مم.
يعني الإرادات والعزوم وهذا بالتعقل مم.
واخد بالك وبيقول بقى كلام جميل قوي فكلا البابين مركزهما القلب مم.
بمعنى اللطيفة الربانية الروحانية واخد بالك والقلب والت- والتعقل أحد وظائفها القلب اللطيفة الربانية التعقل بقى، التعقل التعقل أحد- أحد وظائف- أحد وظيفة آه.
القلب التعقل أحد وظائف وظائف القلب أيوة.
تمام ده كلام آه، ابن القيم هنقعد- اللي هو بيقصد بها إيه اللطيفة الربانية الروحانية مش القلب المادي اللي احنا نعرفه ده طيب.
كلام ابن القيم انا هاخد اتصال يا دكتور ونرجع للجزئيه دي تاني مره اخرى معايا الحاجه ام خالد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بامنا الكريمه ام خالد اتفضلي كل عام وأنتم بخير ومبروك على البرنامج الجميل يا دكتور أنور ربنا يبارك فيك. ده انا ضيف في البرنامج ربنا يبارك فيك الكريمين الله يبارك فيك والله العظيم إني أحترمهم احترام كبير جدا ربنا أنا يبارك أحترم الدكتور مجاهد لأن شيء- يعني أعرفه من زمان ربنا يبارك و- فيك و- و- والدكتور الدير الله يبارك ولكن فيك ليه طلب من زمان عايزة أطلبه من الدكتور مجاهد طب اتفضلي آه، آه، عايزه يعني هو همه على الامه الاسلاميه وشفته في حلقات كتيره بي- بينصح الناس بالطب البديل وال و- وعشان م- فيروسات ال- الفيروسات ال- اللي هي في الشعب المصري رجاء يا دكتور آه، يا دكتور لازم يبقى فيه آم، يعني تطور للبلهارسيا دي عايزين حاجه لمهاجمه ال- ال- البلهارسيا مم.
وانا عارفه ان حضرتك بتحضر مؤتمرات كبيره جدا وعالميه وان شاء الله امثال حضرتك يجتمعوا على يد رجل واحد ويشوفوا نهايه ل- ل- لميه النيل للبلهارسيا جايه منين ارجوك طيب.
يا دكتور حاضر يا أم لان كامل.
الشعب المصري محتاج لسواعد حضرتك وايمانك بالله طيب حاضر يا ام والسلام خالد.
عليكم ورحمة الله وعليكم السلام وبركاته.
ورحمه الله وبركاته آه ربنا يبارك فيك يا حاجه ام خالد يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيكي آه بتتكلم في جزئيه مهمه يا دكتور بقى ممكن طبعاً.
تتناولها ان شاء الله بعد هذا اللقاء لكن اود من مشاهدينا الاكارم آه نحاول يكون ال- السؤال حتى لو في جزئيه ما انتش فاهمينها لأن أنا أي حاجة- بشكرها آه بصراحة، يعني يعني أنا ربنا يبارك لأن فيها هي- طبعا اه اثارت جزئيه مهمه جدا آه مهمه وطنيا الكلام اللي هي بتقول يعني بيقول لمشاهدينا بس مهمة السؤال دينية.
اه آه طبعا ثم دي صحيح.
صحيح ان الق- الموضوع يعني كل اتصالات نحاول بقدر الامكان تكون في موضوع الحلقه حول الايه التي نتحدث فيها او الكلمات التي نتحدث فيها انا عايز اخد من حضرتك يا دكتور سامي التعليق على هذه الكلمات الطيبه اللي قالها الدكتور مجاهد.
دكتور مجاهد مشكورا نقل كلام جميل قوي احنا هنحاول بقى نبسطه باللغه العربيه بالظبط كده
اي انسان بيمر بما يسمى بحاجه عندنا في العلم اللغوي النسبه مم.
اي قضيه في الوجود لها نسبه مم.
يا انا لها تحقق يا ملهاش تحقق مم.
لكن بيبدا هذا من ال- ال- ما يسمى بالخاطره تمام الخاطره دي قد تنتقل الى واقع وقد تبقى في الوهم مم.
إذا انتقلت إلى الواقع يبقى هنتقل من الخاطرة إلى العزيمة.
مم.
لحظة عندي كده يبقى أنا الآن بتكلم في عمل إرادة. طول ما أنت بتتكلم على تصورات ده كده بعيد عن النسبة، تصور.
مم.
انتقل لما يسمى بالتصديق للواقع.
تمام خلاص كده؟
تمام.
طيب أنا بتكلم الآن على خاطرة أي فعل مم.
لابد انك انت بل العلماء في في- بل العلماء قالوا ايه؟ القران الكريم تكلم اولا على الهم.
مم.
والهم مرحلة أسبق من الخاطر طبعا الهم أسبق من الخاطر ثم يأتي الخاطر ثم تأتي العزيمة ثم تأتي الإرادة ثم يأتي الفعل تمام دي مراحل نسبة, نسبة أو, أو ما يؤكد بوقوع النسبة في الفعل نعم طيب القلب هنا بيعمل إيه مم.
أنا بس دي ملحوظة أكدها قبل أن أؤكد على هذا بقول لإخواننا اللي بيحاولوا ينصروا الفهم القرآني على عينينا وشاكرين هذا أيوة.
لكن لابد أن نفرق بين أمرين تمام يا جماعة بين إعجاز علمي وبين تفسير علمي صح
أنت الآن دكتور مجاهد ممكن بيحاول يبحث الآن في معلومة مم.
ويحاول يفسر بياخد النص القرآني يستفيد به في قضية علمية نظرية علمية ده تفسير تمام.
علمي تمام لا ينبغي أن أقيم ال- ال- النظ- أجعل النظرية العلمية حكم على القرآن أبدا تمام لا يصح تمام ليه؟ لأن القرآن لما اتكلم عن القلب بالأوصاف دي بقالنا 1400 سنة مم.
أنا متصور حاجة لازم يعرفوها كده إن العرب العربي لما خوطب بهذه الآيات القرآنية وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون نعم لا يمكن أبدا أن وضع في ذهنه آنذاك بأن القلب هو الذي يشمئز بالمعنى العضوي يعني آه.
حتة القطعة ال- ال- ده مم.
هيبقى كده مم.
لا لسبب لأنه هيبقى قضية إيه مم.
إنه في تكليف مم.
على طول هتناقض هتناقض ليه لأن الإسلام قال مع وجود القلب مم.
أول ما يفقد الإنسان العقل أنا هأسقط عنه التكليف مم.
يبقى إذا القرآن نفسه احترم هنا قضية التعقل تمام احترم فين؟ فوجود القلب لا يمنع التعقل مم.
لكن التع- التعقل لما يوجد يبقى القلب في كل الأحوال ثابت لكن ال- اللي يفقد عندي التعقل هل يا ترى أن أنا أقول له إن القلب ده هو الوحيد اللي له- له هذا العمل هو عمل, عمل تعقل ولا ده بنقول إن القرآن لما قال أضاف بيخاطب شخصية اعتبارية أو كيان جا- داخلي موجود في جسم الإنسان مم.
موجود فين؟ في يعني لما هي تتكلم على ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
نعم اللين هنا دي قصة يقابلها القسوة.
مم.
قلوبهم قاسية نعم طيب انا هجيب لك كمان دليل اخر على انه انا لا انكر انفعالات القلب لكن ما تحملش القلب معنى لا يطيقه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة مم.
طب دي دي برضه عوامل ايه؟
مم.
ده ده ده, ده انفعالات او خواطر طيب على هذا الامر بقول للجماعه اللي بي- بيكتبوا ولا بيقولوا القران قال لهم قلوب لا يفقهون بها آه، آه، فتك- فتكون لهم قلوب لا يعقلون بها او يعقلون بها او اذان يسمعون بها في المقابل لهم قلوب لا يفقهون بها طب مره عقل ومره فقه ومره فقه طب ومعروف ان الفقه لا يتاتى الا عن العقل طبعا.
طب في الحالة دي أنت الآن تقول إن القلب هو الذي يقوم بدور العقل ودور الفقه مم.
ولا لابد يكون في رابط بقول الكلام ده علشان ما ينبغيش ن- نسرع إلى تحميل النص القرآني مم.
معنى ليس هو بالأصل فيه نعم.
ليه؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب نعم.
والعرب تعرف حقيقة أساسية بأن ال- القرآن بيخاطب قضايا قد تك- اللفظ حقيقي ولكن يحول بعد كده إلى معنى مجازي يعني لا خلاف على هذا فهنا ابن القيم بيتكلم بيتكلم على ما يسمى بمراحل التصور ثم تنتقل إلى التصديق التصديق ده جه منين من الذي صدق على الخاطر تصور التصديق ده لا يأتي إلا من العقل
احسنت يا دكتور لا لا يأتي هذا التصديق إلا من من العقل من العقل مم.
ولذلك يعني أذكر حديث الشريف لما اتكلم على قصة إيه العين تزني وزناها النظر واللسان يزني وهكذا والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه إذا انتقل من التصور إلى تصدق إلى التصديق فكل القضايا الفكرية دي لما تحاول تحطها في مكان التعقل وت- وتعطيها نسبة وجودية لا تتأتى النسبة الوجودية بالنسبة للقلب إلا من جهة تصدق وأتصور أن الجهة اللي تصدق على هذا هي العقل آه، احسنت يا دكتور آه، وبارك الله فيكم آه، فضيله الدكتور مجاهد آه، يمكن حضرتك في جزئيه كنت عايز تتكلم فيها وتبين لنا آه، مكانه العقل او المخ آه، يعني جزئيه مهمه جدا يا ريت حضرتك توضحها ان شاء الله اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم آه، أنا بقول إن في القرآن آه، صفات كثيرة ذكرت للقلب نعم.
من أفعال يقوم بها وخصائص تجعل منه عالما قائما بذاته واتسعت معانيه وتعددت جوانبه حتى لم يعد بإمكاننا ده كلام أنا اللي قايله يعني نعم.
حصره في المعاني العاطفية فقط أو في المعاني العقلية بل, بل إنه يتجاوز هذا مم.
القرآن تجاوز هذه المرحلة الحقيقية بلا كلام فالقرآن يحتوي على أكثر من 120 آية من آيات القلب فإذا الموضوع مهم إن القرآن ي- ي- يعني يحتوي 120 آية وهي تتحدث عن جوانب كثيرة في النفس البشرية بحيث تشعرنا أننا أمام صورة من صور العقل أو أمام العقل ذاته وأحيانا تشعرنا أننا أمام العاطفة والأحاسيس والمشاعر الوجدانية وأحيانا نجد أننا أمام آيات تجمع بين الجانبين العقلي والعاطفي بل القرآن يزيد على ذلك عمقا وبعدا آخر وهو التعقل ده القرآن يعني القرآن وصل إلى مرحلة كبيرة جدا عاوز أقول كمان إن يعني مش اللي احنا بنقوله النهاردة بس ده كلامنا احنا فقط ولا سبقنا له السلف الصالح رضوان الله عليهم نعم.
فهذا الكلام ابن القيم احنا قلناه وأنخل الآن إلى آه، شيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيميه نعم يعني شيخ الإسلام ابن في- تيمية في مجموع رحمه الفتاوى.
الله في مجموع الفتاوى يقول لفظ القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل صحيح التي توجد في الجانب الأيسر من الصدر التي جوفها علقة سوداء كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد لها سائر الجسد حديث متفق عليه نعم.
آه، يراد بالقلب ده كلام ابن تيمية لسه أنا بنقل في قل- في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية آه، يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقا فإن الشيء باطنه آه، يسمى قلب كقلب الحنطة واللوزة والجوزة ونحو ذلك وعلى هذا هذا كلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية نعم.
وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضا ولهذا قيل أن العقل في الدماغ كما يقول كثير من الأطباء ده كلام ابن تيمية طب جزئية ال- القلوب التي في الصدور ما أنا هوصل لحضرتك أهو.
تمام ونقل عن الإمام أحمد مم.
إمام أهل السنة عن طائفة وعن طائفة من أصحابه قال إن أصل العقل في القلب فإذا انتهى فإذا كمل انتهى إلى الدماغ نفس الكلام اللي كان بيقوله الدكتور سامي بالنص هو ده كلام شيء ال- الإمام أحمد إمام أهل السنة وده كلام ابن- شيخ الإسلام ابن تيمية وده كلام ابن القيم يعني يعني سلف الأمة آه، فاهم هذه القضية يع- يعني بيجي لنا بقى آه، سؤال مهم جدا آه.
هل ال- العقل يعني العقل في القلب وحده مم.
ولا في الدماغ وحده؟
آه، النظرية العلمية التي يعتقدها الأستاذ الدكتور مجاهد ايوه هل انا احنا بنقول برضو الكلام ده قابل للنقاش مقابل لاي واحد عاوز ياخد الايميل ويبعت او عاوز يبعت للحلقات هنا او يبعته للدكتور انور ممكن يبعت الكلام ده برضو لكن ده تصور احنا بنقوله هل القلب هل العقل في القلب بس ولا في الدماغ بس ولا في العقل وال- والدماغ مم.
ولما بنقول الع... الع... القلب هنا يبقى هنروح إلى اللطيفة الربانية التي أجمع عليها سلف الأمة ابن القيم والغزالي في الإحياء وشيخ الإسلام ابن تيمية وإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل طيب آه، حضرتك يا دكتور آه، يعني تناولت هذه القضية وتبنيت الرد على كل من ادعى على أن القلب ومحل التعقل آه، ال- القلب الصنوبري زي ما حضرتك قلت طيب آه، أنا هتناول مع حضرتك ال- ال- يعني إيه هي الضوابط اللي خلينا نلتزم بهذه الجزئيات في التعامل مع هذه القضية دي أولا آه، وثانيا هتناول برضو آه، موضوع آه، إيه هي ال- آه، يعني إيه هي العوامل اللي خلت حضرتك ترفض هذا الفكر وهذا الفهم لهذه الآية ولكن بعد ما فضيلة الأستاذ الدكتور سامي ي- يعلق على الكلام اللي حضرتك قلته آه، في مجموع الفتاوى
كلام الدكتور مجاهد آه، بس هقول حاجه للمشاهد الكريم اصلا من البدايه احنا ما عندناش مكان للعقل تمام نعم خالص وده كلام شيخ الإسلام هو احنا كده ما عندناش هو باطل.
مكان للعقل مم.
وضع القلب في مكان آه.
القلب الان طبيا انا عندي مكان تشريحي فسيولوجي معروف أنا عندي مكان للمخ لكن ما عنديش مكان للعقل انا عايز اقول بس لا صح ده كلام آه، مظبوط فإحنا- ده علميا صحيح 100% خلاص كده تمام.
يعني الان عشان ما نعيش لا أنا مقر بذلك اه تمام هل احنا الان انا ما عنديش مكان للعقل صح والعجيب ان القران لم يستعمل كلمه عقل ابدا مم. الله يبارك في حضرتك استعمل فعل يعقل يعقلون آه.
نعم ولم يستخدم آه، ال- ال- ال- الاسم عقل دي واحده دي دقة بالغة والله اه إيه، ما انا انا بكره حضرتك ايه؟ على ان لما اقول لك ايه ان العقل في المخ انا ما عنديش في, في جوه المخ مكان اسميه يا علماء التشريح اسموه لي عقل مم.
انت بتسميه لي مخ ال- المخ ايضا ك- طبعا ده مش مش تدخل من كلام مع دكتور مجاهد برضه قطعه ب- لها وجود فصوص اربعه بيتكلم عنها تقسيم تشريحي هل هذه الفصوص تقدر تقول انها بها عطب ولا مش بها عطب في في الوظيفه؟ طب اذا انا سلمت بان المخ ده فيه اربع فصوص بيأدوا وظيفه التعقل. النسبه اللي موجوده في كل في كل جزء منهم نعم.
واحد عنده ذكاء 100% واحد ذكاء 90 واحد ذكاء 80 واحد ذكاء 70 في حين ال- ال- ال- المخ ده اللي بيتكلموا عليه طبيا هو موجود يعني انا باكد ايه ان العقل هي قضيه عقليه مم.
قضيه عقلية.
عقليه طب ليه بقى القران لما نسب قال آه، افلم يسير فتكون لهم قلوب يعقلون بها نعم قصه التعقل لا تاتي الا بعد ادراكات متعدده تمام أفلم يسيروا في الأرض لاحظ هذا الله لم يطلب من أول لحظة أن يعقلوا لكن سيروا ولما هتسير هتعمل النظر ولما هتعمل النظر هت... هي- فيه وجود فيه مشاهدات نعم.
فيه صورة مدرك يبقى الحس اشتغل العين الأذن ال- كل ده اشتغل بعد كده أنا عايز أحكم على هذه الأشياء الحكم ده جه منين هو ده العقل لكن العقل فين حتى في القلب وقال فتكون لهم قلوب يعقلون بها بس معنى كده انك انت نفيت عن القلب كل الوظائف الا العقل دي حاجه الحاجه الثانيه لو كان لو كان العقل بس قال ما هو مره قال العقل ومره قال الفهم ومره قال التدبر يعني يعني أع- اعطاه اوصاف اللي هي اوصاف المعرفه اوصاف وده بياكد المعلومه اللي أنا مع دكتور مجاهد يا جماعه ما ما احنا القران كده اه قال قال كده بس مش معناها انك انت تسلم بانه لازم القطعه ده تبقى بتحمل الوظيفه الفعليه المحصوره فين؟ في العقل لا انا لا اتصور هذا المعنى ده م- موجود جواها لكن لان العقل ما هوش وظيفه حسيه لكن النظر وظيفه حسيه السمع وظيفه حسيه العقل ايه هو لا ارى له وجودا طالما ان ده ش- ملوش وجود يبقى دور بقى عن علاقه تاكد لك الارتباط بين موجود اتفضل كمل تمام وبس انا عاوز اسال حضرتك سؤال انت ليك يعني قراءات طبيه يعني بس الكلام اللي الكلام اللي قلته دقيق طبيا 100% يعني لا انا انا بس لا هو ده كلام الكلام الحقيقه انا دقيق كمان يعني.
بقول ايه لانه من- من زمان انا مشغول ده اللي انا عاوز اقوله ان ال- اللغه الحقيقه بي- بي- لما بيبقى في واحد فاهم وبيتكلم بفهم الحقيقه بيريحنا جدا يعني بيريحنا جدا انا الكلام اللي قاله الاستاذ تورسن ده كلام طبي صحيح بقى بالماء ليه بقى؟ انا هقول بقى الاطباء بيقولوا ايه؟
اتفضل الاطباء بيقولوا فعلا المخ ده ق- يعني آه، يعني فلقتين يعني وله طبعا آه، اربع اجزاء يعني نعم آه، لكن أين مكان التعقل في المخ محدش عارف مم.
وكيفية حدوث التعقل يعني إزاي الإنسان بيعقل أو يفهم أو يدرك أي قضية محدش عارف حتى الآن سبحان الله العظيم محدش عارف يقول لك إن الذاكرة بمسلسلها بمسلسلها الرباعي إن أنا أتذكر وبعدين أخزن وبعدين أرتب المعلومات لذاكرة قريبة وذاكرة بعيدة وبعدين أتذكر هذا الكلام تاني واستعيده وأسجله في الأرشيف هذا الكلام لا يعلمه الأطباء بيحصل إزاي لغاية دلوقتي لكن إحنا عارفين ده بيحصل آه.
لكن إحنا مش عارفين بيحصل إزاي بل إن هم وصلوا الحقيقة إلى تجارب بيعملوها إزاي يعني هم إزاي بيعرفوا إن المكان ده خاص بالشعور نعم المكان ده خاص مثلا بالفهم المكان ده خاص بالادراك ان هم بيعملوا حاجه جميله قوي بيعملوا نوع من الاشعه يقدروا يصوروا بها مراكز المخ اثناء يصوروا بها مراكز المخ اثناء النشاطات المختلفه ويشوفوا اكتر تيار كهرومغناطيسي في مكان ما جاي في الحته ديت ويقول لك يبقى اذا ده مكان الادراك وده مكان الشعور وده مكان كذا لكن ما حدش يقدر يقول ده مكان العقل اه خالص لا بأشعة ولا بغير أشعة لكن أقدر أقول مكان الفهم والإدراك طب إزاي بيحصل الفهم وإزاي بيحصل التعقل الأطباء بيقولوا م- مش ولا ولا في المستقبل القريب هنعرف الكلام ده الكلام ده لسه مستبعد تماما وبعدين بيقولوا بقى إيه إن الإنسان فيه قشرة اللي هي القشرة المخية نعم والقشرة دي عاوزة حديث طويل جدا الحقيقة لأنها ممتعة جدا ولها تعلق كبير جدا بالكلام اللي احنا قلناه النهاردة إنها لها رابطة بالقلب سبحان الله طيب آه، انا عايزك يا دكتور مجاهد بس سريعا على فكره احنا معانا اربع دقائق فيعني الوقت للاسف هو الحقيقة آه، كلام مهم آه، يعني آه.
أنا كلام مهم إن أنا كنت عايز عاوز بس أقوله.
في الجزئيه دي يا دكتور لان انا عايز اركز فيها قوي آه، جزئيه آه، يعني لهم قلوب يفق- يعقلون بها آه، الجزئيه العوامل اللي- اللي اللي جعلت حضرتك ترفض هذا التحليل نمرة لهذه واحد.
الايه نمرة واحد إن دلوقتي الناس اللي زرع لهم قلب اه كويس الناس اللي عملوا عمليات زرع قلب جميل إيه، عمليات زرع قلب دي مثلا انتقل قلب كافر لقلب واحد مؤمن يعني مم.
ما سمعناش ان ده غير دينه اه لو كان القلب هو ده محل العقل ومحل الإيمان اللي هو المضغة الصنوبرية دي كانت الناس دي تغيرت أديانها تماما والناس اللي بتقول بقى لا ده اللي بيزرع لهم قلب بيتغير فيهم بعض التصرفات اه لو كان ده موسيقار بيبقى ده برضه لا يتعلق ما يبقاش كذا بالعواطف ده أو بيحصل كذا.
له آه.
نوع من الاضطراب النفسي آه، آه.
وهذه موجوده بالنسبه لنقل الاعضاء جميعا مش القلب بس اللي بيتنقل له كلى برضه بيحصل له تغير في نفسيته والكلام ده فاحنا ادي يعني التغير النفسي اللي بيحصل لل- للي عمل زراعه قلب مرتبط باي تغير عضوي في جسمه بالظبط يعني ح- عملت عمليه عمليه كبيره جدا ضخمه شال له قلبه وتحط له قلب وبياخد ادويه عشان القلب ده ما يتردش واللي بيتزرع له كلى بياخد ادويه برضه فالادويه دي برضه لها بعض ال ال يعني الاثار الجانبيه فبالتالي بعض الناس بتصاب ببعض الخلل السيكولوجي وده مش معناه ابدا ان الخلل سببه القلب المنقول فاحنا بنقول دي اول دليل قطعي على آه، فساد النظرية اللي بتقول إن التعقل هو محل القلب الصنوبري اللي موجود ده تمام كذلك القلب الاصطناعي يعني ال- لما بيعملوا آه، قلوب صناعية ما سمعناش إن الناس آه، بعد ما تركب لهم قلب صناعي إن هم تغير دينهم أو تغير الرقة اللي فيهم أو تغيرت مشاعرهم أو تغيرت إدراكه أو تغيرت وظيفته ما جزئيه سمعناش- وجود قلب صناعي نفسه دي نفسها حتى ما, ما, ما, ما سمعناش ان هم اتغير فيهم اي شيء لكن بتحصل تغيرات سيكولوجيه لا ترقى ابدا ان انا اقول ان سببها القلب لكن وبتحصل في كل الناس اللي زرع لهم اعضاء اخرى فدي الأسباب اللي خلتنا أقول إن هذا الكلام غير صحيح يعني هذا الكلام طيب غير آه، صحيح.
رغم ال- الممارسات المذكورة على النت وال- وهذه ال- يمكن آه، كلام ك- كثير جدا وقصص كتيرة جدا مذكورة وإن مش عارف كان آه، طفل والأم مش عارف ل- لما بتحتضن الطفل اللي تركب له القلب الصناعي بتاع ابنها اللي تبرعت بيه بتحس إن هي محتضنة لابنها فدي يعني شعور خاص ملناش علاقة بيه لا لا وبعدين يعني احنا زي ما زي ما قلنا وزي ما الاستاذ دكتور سامي قال احنا مش عاوزين ابدا ان احنا ايه يعني نقعد بالعاطفه ننقل كلام ونن- ونحط ونحط نظريات والنظريات دي قابله للتغيير وقابله انها تهدم والكلام ده وبعدين نربطها بكتاب الله سبحانه وتعالى وكتاب الله اسمى من ذلك ربنا يبارك فيك آه، نختم بهذه الكلمة بس الجميلة.
أنا كلمة آه، صغيرة اتفضل.
بس تع- عشان أكد على حاجة من الأول الطفل عندي بيتولد وعنده قلب وعنده المخ متى يبدأ الطفل يعقل؟
متى يبدأ الطفل يعقل يعقل هو هو نازل تمام.
آه، آه، يعني كلنا بنخرج من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا يعني إيه؟
خلاص كده؟
والله طيب.
اخرجكم دكتور سامي انا هخلي الاجابه على هذا السؤال في اللقاء القادم الله.
لان وقت الحلقه للاسف انتهى آه، مشاهدينا الكرام لا يسعنا في نهايه هذا اللقاء الا ان اتقدم بخالص الشكر للاستاذ الدكتور آه، مجاهد ابو المجد استاذ السكر والغدد الصماء والبطنه بكليه الطب جامعه المنصوره وعضو الهيئه العالميه للاعجاز العلمي للقران الكريم بمكه المكرمه شكرا يا دكتور وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا والشكر ايضا للاستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال عميد كليه القران بجامعه الازهر الشريف فرع طنطا شكرا يا دكتور وجزاكم الله خيرا الله يبارك فيك.
شكرا وشكرا لكم ايضا مشاهدينا الكرام ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها